السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر لسه بنحاول نخبط على الباب نحاول ان احنا نصنع علاقة مع آيات الله مع كلام الله عز وجل نحاول ان احنا نحس آه، بحالة جديدة مع القرآن آه، بعضنا ما حسش بيها قبل كده ان هو آه، ربنا بيكلمنا ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا رسالة بيوجهنا بيغيرنا آم، بيريد لنا الإصلاح والتوبة والتغيير آه، من خلال كلامه آه، النهاردة آه، هنطرق بعض الطرقات على باب التدبر لسورة الأنفال وسورة الأنفال آه، طبعا موضوعها معروف ومن الصور اللي يعني نقدر نقول إنها موضوعها واضح لأي حد بس واضح بقى للتوجيه ايه هو ده اللي هنتكلم عنه وهو ده اللي هنحاول نقف معاه اه سوره الانفال نازله تعليقا على غزوه بدر بعد الانتصار بيان الانتصار نقدر نقول ان سوره الانفال بيان النصر بس ليه الانفال وليه في بيان النصر اول ايه تبقى ايه فيها نقد او فيها توجيه شديد اللهجه للمؤمنين يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واصلحوا ذات بينكم يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله جرت العاده ان بعد الانتصارات بيبقى الكلام دايما بقى ايه ولقد نجحت القوات ومش عارف ايه ويبدا ي- يتقال امجاد الانتصارات اللي حصلت لكن في سوره الانفال البدايه كانت بتوجيه وتوجيه فيه شده إيه، الصحابة بيشرحوا اللي حصل فبيقولوا لما تنازعنا في الغنائم وساءت فيها أخلاقنا خلي بالك الانتصار يعني إيه؟ يعني غنيمة يعني ناس بتنسب النصر ناس لنفسها ناس بتبدأ تفكر يا ترى إيه اللي هناخده بعد كده من النصر ده إيه اللي هنستفيده فيبدا الامر على طول غير بيانات النصر اللي في الدنيا القضيه مش قضيه بقى مين اللي انتصر ومين اللي عمل ولسه هنشوف اصلا كمان النصر هنا هينسب لمين لكن احنا بنتكلم الاول اسم السوره نفسه الانفال طب ليه مش الغنائم طب ما هو الغنائم اصلا كلمه فصيحه كلمه عربيه يعني الغنائم واعلموا انما غنمتم ليه تيجي الغنائم بلفظ الانفال اللي هو من النفل ليه النفل الزياده وانت بتتدبر تدبر من اول اسم السوره النفل ده الزياده كانها رساله آه مؤمنين الانفال دي زياده الغنائم اللي هتاخدوها من الانتصارات دي مش هي الهدف انت ما بتجاهدش في سبيل الله انت ما بتنتصرش عشان تاخد دنيا هتاخد شويه دروع ولا شويه آه، نياشين ولا شويه القاب ولا لا دي كلها انفال شوف اختيار اللفظ القراني نفسه الغنائم كلمه محببه غنم يعني خد حاجه كده، لكن النفل ده زياده انت ما بتدورش عليه اصلا مش المفروض ان ده اللي تبحث عنه انفال وتبدا يسالونك عن الانفال لا لله والرسول تتقسم بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بما يريد لكن فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ما تتخانقوش كان في لحظه النصر بيان لحاجه جايه الغزوه اللي بعدها على طول في بعض الناس ما خدتش بالها من التوجيه ده من توجيه الانفال فنزلوا يدوروا على الانفال يوم احد لما اتكلمنا في سوره ال عمران من كذا حلقه عشان ما خدش باله من التوجيه القراني شفتوا التدبر مهم ازاي ان انت بتبص ايه اللي بيحصل هو انا بدور على النفع ليا ولا للامه من البدايه بيان النصر بيقول لك خلي بالك النصر ده مش هيستمر لو كان هدفك الدنيا اللي هي قلناها بقى في سوره ال عمران منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره لا انت مش بتعمل كده عشان الدنيا ده نفل زياده ما تبصلهاش نقطه كمان مهمه في سوره الانفال في بيان النصر زي ما قلت لكم الكلام مش على امجاد مش عايزين نجيب امجاد وخلاص ويا سلام وعملنا وسوينا لا لا بالعكس وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى هنشوف دلوقتي الرساله الاهم اللي بتغرسها سوره الانفال ايه اسباب النصر ده والنصر ده منين النصر ده منكم من قوتكم من ادائكم ولا من عند الله ولذلك في توازن مهم جدا في سوره الانفال وهنقول عليه دلوقتي توازن بين التوكل والاسباب بناخد بالاسباب بنجتهد بس مش الاسباب اللي بتنصرنا ربنا اللي بينصرنا ولذلك اول طرق على على طرقات على باب آه، سوره الانفال على باب تدبر سوره الانفال هتكون مع الفعل الوحيد اللي نسب للمؤمنين في سوره الانفال في غزوه بدر الفعل الوحيد هم ما حاربوش حاربوا ما جاهدوش جاهدوا ما تعبوش تعبوا امال ايه ليه ربنا يقول فلم تقتلوه ولكن الله قتله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى كل حاجة منفية عنهم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا وما النصر إلا من عند الله كل حاجة منسوبة لربنا في الغزوة دي الميعاد المكان الزمان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بال- المكان قصدي وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا واليوم نفسه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله هو اللي أراده كل حاجة منسوبة لربنا في الغزوة دي حاجة واحدة اللي نسبها للمؤمنين إيه هي؟ إذ تستغيثون ربكم إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم المؤمنين العمل اللي نسب ليهم يا رب الاستغاثة التضرع يا رب انصرنا الكلام اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم ليلة ال- ال- الغزوة وهو رافع ايديه ولغاية ما العباءة نفسها سقطت من على كتفه ويبدأ اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تهل لا تعبد في الأرض ويبدأ يدعي ربنا سبحانه وتعالى بكل ما أوتي من رهبة ورهبة وتضرع لله عز وجل يدعي ربنا سبحانه وتعالى انه ينصره فتكون هي دي ال- ال- الفعل الوحيد اللي ينسب للمؤمنين في هذه الغزوه اذ تستغيثون ربكم امال الرمي والضرب والحاجات دي كلها الله عز وجل يقول ولكن الله رمى لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم المعنى ده مهم جدا واحنا بنتدبره واحنا بنقرا استستغيثون هو ده اللي مطلوب منك مش معنى كده انك ما تاخدش بالاسباب ده هنشوف دلوقتي ده ربنا بيامرهم في نفس السوره واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم كلام واضح لكن الفعل اللي اتعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوجه القلب بيه لان الجوارح في ناحيه والقلب في ناحيه لو القلب تعلق بعمل الجوارح المساله تفسد خلاص يبدا النصر بقى ده ايه زي ما عملوا يوم حنين بقى هيجي الحلقه الجايه في سوره التوبه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم الله ده احنا كتير ده احنا مش هننهزم ليه لأن القلب هنا تعلق بإيه بالسبب إنما الأصل إن القلب يتعلق بالله عز وجل لذلك الفعل اللي نسب يوم النصر رغم إنهم عملوا حاجات تانية زي ما قلنا بس الفعل اللي نسب ليهم الاستغاثة عشان يبدأ كل الحاجات اللي تتفرع عنها ربنا اللي عملها لكم ربنا اللي رمى وربنا اللي قتلهم وربنا اللي جاء بالنصر وهكذا تغرس فيك سورة الأنفال نبدأ بقى نحاول نطرق على أبواب تدبرات لآيات أخرى من أهم الآيات اللي موجودة في سورة الأنفال ومحتاجين إن احنا نقف معاها وقفة مهمة جدا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا الفرقان الذي يفرق به الانسان بين الحق والباطل كتير من الناس بيشتكوا النهارده و... وانا عايز انت وانت برضو بتقرا القران توصل نفسك في التدبر بمشاكلك ومشاكل الامه ومشاكل المجتمع وتبقى تشوف يا ترى في حل هنا ولا لا من اكتر المشاكل زي ما بقول لك مساله اختلاط الحق بالباطل في بعض الناس مش يقول لك يا عم احنا مش فاهمين حاجه والدنيا بقت ملمومه ومين اللي صح ومين اللي غلط والشبهات وكلام ومزين من اهل الباطل بشكل يخلي بعض الناس تحس ان هو يعني ده باطل يشبه الحق ربنا في سوره الانفال بيقول لك ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني التقوى من اسباب الفرقان بين عش- عايز عايز تهتدي للحق عايز ربنا سبحانه وتعالى يعرفك الحق ويدلك عليه ربنا سبحانه وتعالى يعرفك عن طريق التقوى اتقي ربنا سبحانه وتعالى تعتمد اعتمد على طاعتك واعتمد على انك انت تتوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء وبتقوى الله عز وجل دي من اسباب انك انت تفقه الطريق وان ربنا يجعل لك فرقانا بين الحق والباطل دي ايه مهمه كان لازم آه، نقف معاها الحاجات المهمه جدا اللي في سوره الانفال واللي تعتبر من اسباب النصر اللي السوره ركزت عليها مساله الالفه النعمه اللي قلناها في سوره ال عمران اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف الالفه الالفه دي ربنا سبحانه وتعالى قال هنا في هذه السوره ان هي دي الغنيمه الحقيقيه هو ده النا- ده دي دي الغنائم اللي احنا ن- نبتغيها ربنا بيقول ايه لو انفقت ما في والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم يعني التآلف بين المؤمنين وترابط الصف ده أعظم من إنفاق ما في الأرض جميعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أنفق ما في الأرض كله أهون وأقل من النعمة العظيمة دي من الغنيمة الكبرى غنيمة الألفة اللي مفيش خير فيه اللي ما عندوش الغنيمة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف تلاقي واحد برياوي كده عايز يعيش لوحده الناس ما تع- ما تألفوش وهو ما يألفش الناس لا النبي شوف الكلمة لا خير في من لا فانت وانت بتتدبر برضو في قول الله عز وجل لو انفقت ما في الارض جميعا هو ده النفل الحقيقي هو ده الغنيمه الحقيقيه الالفه وال... ب- من المؤمنين وعكسها سبب الفشل برضو ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا في سوره الانفال في بيان النصر يقول لنا فلا ولا تنازعوا فايه فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين يعني شوف ال- ال- ال- التدرج تنازعوا ف فاء للترتيب والتعقيب فتفشلوا بعد كده تذهب ريحكم وده اللي حصل التنازع والفرقه والخلاف والبعد والتدابر والتباغض والتحاسد والحقد والشر اللي بيبقى م- مالي القلوب تجاه بعضها البعض كل ده سبب الهزيمه وسبب ذهاب الريح دي من اهم اسباب النصر اللي الله عز وجل ذكرها في آه، سوره الانفال من الحاجات المهمه جدا اللي برضو محتاجين ان احنا نتكلم عنها في سوره الانفال آه، كلمه اتكررت مرتين في سوره الانفال المؤمنون حقا المؤمنون ايه حقا هو يعني يعني ايه المؤمنون حقا يعني بالعاميه كده المؤمن بحقه حقيقي قال هو في مؤمن كده وكده اه في مؤمن مصدق بس وده الحقيقه الفرق بينه وبين ابليس مش مش كبير قوي ايه الكلام القاسي ده اه ابليس على فكره كان مصدق اوعى تظن ان ابليس مكذب بوجود الله سبحانه وتعالى ابليس بيقول فبعزتك لاغوينهم اجمعين في حد بيحلف بعزه ربنا سبحانه وتعالى هو مكذب بوجود يعني ابليس مصدق ان ربنا موجود على فكره ابليس عارف ان ربنا موجود فده ايمان لا ينفعه وهو كافر لانه جاحد لكن الفكره في ايه الفكرة في الإيمان الحقيقي سورة الأنفال من ضمن أسباب النصر اللي موجودة فيها المؤمنون حقا جودة الوحدة بتاعة الجيش المسلم نفسه المؤمن الحق اتكررت مرتين في السورة وبدأت برضو إنما المؤمنون شوف الكلمة إنما دي, دي قصر وحصر إنما المؤمنون الذين شوف صفاتهم إيه إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اسمع التعقيب أولئك آه، هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وانت بتتدبر اقف المؤمنون حقا يعني في مؤمنون ليس بحق مؤمن اسم بس كلمة بتتكتب في البطاقة لا طب صفاتهم ايه ارجع تاني ارجع و- وركز في صفة صفة وانت بتتدبر المؤمنون إذا- إذا ذكر الله مجرد ذكر الله وجلت قلوبهم عنده خشية ده انت بتذكر ربي ربي العزيز ربي القوي ربي القهار توجل القلوب في خشية من الله في خشوع وإذا تليت عليهم آياته لما بيسمع آيات الله اللي احنا عمالين نقولها من أول ما بدأنا هذه السلسلة إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا أيكم زادته هذه إيمانا إحنا بنقول آيات من أول ما بدأنا السلسلة يا ترى الإيمان زاد يا ترى كل ما بتعرف آية جديدة وكلام جديد كلام ربنا ربنا بيكلمك يا ترى الإيمان زاد زادتهم إيمانا دي من علامات المؤمنين حقا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون التوكل على الله والثقة فيه في الله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة مش بيصلوا بس لا بيقيموا الصلاة بحقها ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وبعدين في اخر السوره اتكررت تاني كلمه المؤمنون حقا احنا كده بنتكلم في العباده اكتر الايه دي خصائص تعبديه ذكر وتلاوه ايات الله عز وجل واقامه صلاه وانفاق ثم تاتي في نفس السوره والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا ضحوا عشان إخوانهم المهاجرين الأنصار آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا تاني يعني في أكتر من خصيصة لمسألة المؤمنين حقا آه أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم يبقى ال- القضية مش تعبد بس لا خلي بالك حصل هجرة وحصل جهاد وحصل فيه إيه، تضحية وآووا وضحوا وجه العرب كلهم عشان يأووا الأخ- المهاجرين معاهم أولئك هم المؤمنون حقا تقف مع الآية دي وتسأل نفسك يا ترى أنا حققت إيه منها؟ يا ترى من المؤمنين حقا ولا لا؟ ما هي دي اهي اهو اولئك هو ما فيش حرف في القران ملوش لازمه ما فيش حرف في القران كده يعني لما ربنا يزيد على الكلمه دي حقا اولئك هم المؤمنون كان ممكن تسكت اولئك هم المؤمنون اولئك مؤمنون اولئك من المؤمنين وجت واولئك من المؤمنين لكن اولئك هم المؤمنون حقا حقا دي انا مش عايز اخوفك بس بخليك تقلق طب انا منهم ولا لا يعني في مؤمن مش بحق والمؤمن اللي بحق لازم يبحث ايه الاسباب اهي ربنا سبحانه وتعالى ذكر خصائص المؤمنون او المؤمنين حقا هؤلاء قيس على نفسك بقى يا ترى انت حققت ايه منها يا ترى انت من صفات انت من المؤمنين حقا ولا لا من الحاجات المهمه جدا في سوره آه، الانفال قول الله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هنا ال ال الآية دي عكس الآية المشهورة أو المعنى التكاملي بقى معاها اللي اللي مش ده عشان ولا حاجة بس هي الفكرة بتتكامل بقى اللي هي ربنا بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اللي هو يعني مش هيغير ما بهم من الضر ومن الشر ومن التأخر إلا لو غيروا أنفسهم للأفضل لو حسنوا من حالهم الآية دي بقى بتاعت سورة الأنفال وهم منتصرين تنساش الآية نازلة دايما وانت بتتدبر افتكر كويس جدا ظروف النزول والسيرة احنا في انتصار دلوقتي فربنا يقول لهم ايه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة النعمة اللي انتوا فيها دي ممكن تتغير لو غيرته يعني ممكن تتغير الضراء إلى سراء لما تغيره للأحسن والسراء إلى ضراء والنعمة إلى نقمة إمتى؟ لما تغيروا للأسوأ تغيير والتبديل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عشان كده نستفيد من الآية دي وإحنا بنتدبرها وبنخبط زي ما قلنا على باب التدبر وبنقول عايزين نفهم نستفيد حاجه مهمه جدا ان مش كل مشكله تحصل لك ومش كل ابتلاء ومش كل نعمه تزول من عليك انك تحمل غيرك اخطائك وانك تدور يا شوف حصل ايه ومين عمل ومين سوى حاول احيانا تبص طب ما انا جايز انا اللي غيرت ما انا جايز انا ما راعيتش النعمه حق رعايتها ما جايز انا اللي استاهل ان النعمه تبدل وتغير لان انا اللي غيرت الايه بتقول لك بص لنفسك بص لاحوالك وشوف انت عملت ايه وشوف انت غيرت وبدلت ولا لا طبعا اسباب كتيره جدا من اسباب النص موجوده في آه، سوره الانفال لكن احنا هنكتفي بهذه الطرقات التي حاولنا ان نطرق ابواب تدبرها وان شاء الله مع الصوره بقى اللي تكاد تكون مستمره معاها سوره التوبه من غير بسمله كانهم صوره واحده ورا بعض على طول من غير بسم الله الرحمن الرحيم تبدا سوره التوبه وهنتكلم فيها في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى جزاكم الله خير حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته